With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com slash spoken. That's linkedin.com slash spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F 150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F 150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
مستمعين بودكاست علمي جدا الأعزاء أهلا بيكو معايا أنا تاني المقدم التنين صاحب الصوت المتين وفقا لجمهور هذا البودكاست العلمي في ليبيا في كلمة بيستخدموها لوصف إن حد يشتاق لحد وهي استحشناك استحشناك استحشناك يعني استحشناك انا في الاول زي زيكم يا مسامع افتكرتها لفظ خارج او فعل غير لائق بالبرنامج المحتشم ده لكن طلعت كلمه بريئه فحابب اقول يعني استوح استح استحشتوني استحشنتوني آه مش عارف لو دي كلمه ولا لا بس مهم ان انتوا وحشتوني او استحشتوني او غيرها من الكلمات في وصف الشوق حلقه النهارده يا مستمعي هدفها انها تضايقك شويه فانا هستاذنك تطلب لك بقى الشاورما بتاعتك وتجهز كوبايه قهوه حلوه لاني عايزك تطلع من الحلقه دي مفرفش كده حتى لو من الاكل يعني مش مهم مني انا جاهز حلقة النهاردة يا مستمع الجميل أولها قصة ملهمة للغاية مع صديقة البرنامج أمل اسم جميل والله اسم أمل أمل سمعت الحلقة اللي طلعناها في أول الموسم الثاني عن أهمية الأكل الكويس وعلاقة الأكل بصحة الأولاد والجينات بتاعتهم وأصرت إنها لابد إنها تبدأ تظبط أكلها نفسها ابنها يتولد صحته حلوة عشان سلالتها الجميلة تستمر وتنتشر في أرجاء الكوكب وبالفعل بعد ساعة و13 دقيقة بحث على جوجل تتوصل لرجيم المفروض صحي بيقول لها تاكل ايه وتاكله امتى هي نفسها تخس الأول 6 كيلو وبعديها هتبدأ تركز على إنها تبني عضلات شوية كل حاجة جاهزة وحلوة خلاص صح؟ بعد أول يومين أمل توزن نفسها وتلاقي وزنها قل كيلو تصلي ركعتين شكر وتعقد العزيمة على إنها تكمل مشوارها في السلالة المثالية توزن نفسها بعد أربعة أيام وتلاقي نفسها زادت كيلو وربع بس هي عارفة كويس إنها في اليوم ده ما عملتش مجهود قد أول يومين وكانت شاربة مية كتير فطبيعي إن وزنها يكون زايد شوية بعد ست أيام من بداية الرجيم توزن نفسها وإذ بها رجعت خست الكيلو الأولاني فتفرح بعد 8 أيام تلاقي وزنها زاد شوية وتقول لنفسها إن ده طبيعي عشان جسمها بيبني عضلات والعضلات أتقل من الدهون وتستمر أمل في المثابرة والسعي وتيجي بعد شهرين توزن نفسها وتبص في المراية تلاقي مفيش أي حاجة اتغيرت صديقة البرنامج أمل وقعت ضحية لما يسمى ال confirmation bias أو ميول التأكيد حاجة كلنا بدون استثناء بنقع فيها مش بس أمل بالرغم من الآلام اللي في قصة أمل اللي قد تكون مألوفة بالنسبة لك يا مستمعي إلا إنها خير مثال على ال confirmation bias كلمة تم استخدامها لأول مرة بعد اختبار عمله زميلي بيتر واتسون في 1960 صديقي واتسون كان عنده عقدة من وهو صغير فحب يطلعها على المشتركين بتوعه في اختبار بسيط للغاية كان المشترك وليكن اسمه وائل يدخل على واتسون ويسلم عليه كده بحرارة ويبوسوا الخد اليمين والخد الشمال بالريالة طبعا وبعديها يقعد قدام واتسون واتسون يطمن عليه يعزم عليه بحاجة ياكلها من عم إبراهيم اللي فاتح كشك في الدور الأرضي بتاع الجامعة ورا المطبخ المهم يقوم واتسون قايل لوائل إن ده اختبار لتحديد قدرته على معرفة ال pattern أو النمط اللي ينطبق على ثلاث أرقام هو هيقولهم ويقول لهم بعد كده إن الأرقام 2 ثم 4 ثم 6 مثال على سلسلة أرقام تمشي مع النمط وكان مسموح لوائل يقول على سلسلة ثلاث أرقام أخرى ويسأل واتسون لو الأرقام بتمشي مع النمط اللي لحد اللحظة دي غير معروف فيقول المشترك على أرقام ويشوف رد فعل واتسون وبناء على رد فعله يحاول بقى يجس النمط فمثلا بعد ما سمع 2 ثم 4 ثم 6 وائل ممكن يسأل هل سلسلة الأرقام 4 ثم 6 ثم 8 بتمشي مع النمط فيرد واتسون ويقول له آه أو لأ وهكذا الفكرة بقى إن واتسون لاحظ في الاختبار إن الناس كانت دايما بتحاول تعطي أرقام تثبت وجهة نظرها وتؤكدها بدل ما تلاقي سلسلة أرقام تنفي النمط اللي هما بيفكروا فيه يعني إيه؟ يعني بعد ما وائل سمع 2 ثم 4 ثم 6 افتكر إن النمط هو الأرقام ال even أو الزوجية فيسأل واتسون لو الأرقام 4 ثم 6 ثم 8 تنفع مع النمط بتاع واتسون لأنها بتمشي مع فكرة الأرقام الزوجية اللي في دماغه وبعيدا بقى عن رد واتسون وائل برضه مش ناصح خالص لأن لو فعلا النمط كان أرقام زوجية مش أسهل إنه يحاول يسأل على أرقام مش بتمشي مع النمط يعني أسهل يسأله مثلا على 3 ثم 5 ثم 7 ولو واتسون رد عليه بأن الأرقام تمشي يبقى هو أثبت أن الأرقام الزوجية مش النمط المشكلة أن النمط اللي كان في دماغ واتسون كان ثلاث أرقام بيزيدوا فالأرقام 2 ثم 4 ثم 6 يمشوا و3 ثم 5 ثم 7 يمشوا وواحد ثم 50 ثم 100 يمشوا برضه لكن أي أرقام بتقل ما تمشيش يعني 6 ثم 4 ثم 2 ما تمشيش بس بشكل مستمر المشتركين في الاختبار كانوا بعد ما بيسمعوا أول ثلاث أرقام من واتسون يقعدوا فترة الاختبار كلها بيسألوا عن سلسلة أرقام تثبت النمط اللي في دماغهم مش تنفيها من الآخر كانوا بيحاولوا يثبتوا معتقداتهم وهو ده ال confirmation bias ال confirmation bias هو ميول موجود عندنا لأننا نبحث عن معلومات أو نفسر معلومات بشكل يأكد لنا معتقداتنا السابقة دي ميول عادة بنعملها واحنا مش مدركين قوي اننا بنعملها والامثلة عليها بسم الله ما شاء الله موجودة بوفرة خصوصا في ثقافاتنا وعاداتنا العربية الأصيلة في الاختبار بتاع واتسون المشتركين حاولوا يقترحوا سلاسل أرقام تمشي مع معتقداتهم مش تنفيها مع إن النفي أسهل وأسرع للوصول للنمط فده إيه؟ confirmation bias فاكرين في الموسم الأول لما في حلقة وهم الأبراج قلنا إن الأبراج خير مثال على ال pseudoscience أو أشباه العلوم الأبراج برضو مثال حي ورائع على ال confirmation bias فنتخيل ان صديقة البرنامج دارين قرأت النهاردة في مجلة هي ان من تنبؤات برجها في هذا اليوم هو ستمر بموقف صعب يجعلك تتأملي سهولة حياتك لو في اي حد غير دارين شاف يومها هيقول يوم عادي ما فيهوش حاجة لكن دارين شايفة حاجة تانية خالص دارين مصرة إن الإشارة اللي كانت مقفولة ثلاث ثواني زيادة واللي بسببها زعلت شوية قبل ما تفتكر إن ربنا رزقها بعربية كانت مثال حي ورائع على صحة تنبؤ الأبراج تقول لها يا بنتي ده واحد تايه كاتب الكلام ده الصبح عشان مش لاقي حاجة يعملها وهي استخدمت الموقف ده لتأكيد إيمانها بالأبراج تقول لك إنك بتبالغ وهي مش بتؤمن قوي مع إنها من جوه عارفة إنها مصدقة الأبراج آه آه يا دارين ما تقوليش يا مستمع ان انت عمرك ما وقعت في ال confirmation bias ده بلاش كذب على مقدمك عمرك ما سمعت عن حاجه وحشه عن حد وقلت حتى لو بينك وبين نفسك كده مش غريب يعني عن فلان عمرك ما كنت شاكك إن خروجة مع صحابك مش هتبقى حلوة وبعد ما نزلت وحصل موقف صغير وحش قلت أنا كنت حاسس هي أنا كنت حاسس دي بقى لو خطرت على بالك قبل كده تبقى وقعت في ال confirmation bias أو ميول التأكيد ده طب ليه؟ ليه يا مستمعي؟ سيب سندوتش الشاورما أو كوباية القهوة اللي مخلياك مدمن دي وركز مع السؤال اللي جاي ليه بنقع في ال confirmation bias ده؟ يعني من مجرد وصفي في الحلقة دي المفروض يعني نبقى كلنا أنصح من كده مش دارين اللي نايمة وحاطة في الخطة إنها هتقرأ مجلة هي بتاعت الأسبوع عشان تعرف كويس اللي مستنياها فتعرف تلبس طويل ولا قصير والحقيقة إن في نظريتين مختلفتين في الموضوع ده النظرية الأولى هي إن حياتك أكبر حافز إنك تؤكد معتقداتك يعني أنت لو بتشتغل مثلا في الإيجار آرائك ومعتقداتك عنها هتبقى مختلفة عن لو اشتغلت طباخ فكل واحد المنظور بتاعه بسبب حياته هي اللي بتشجعه يكون عنده الاعتقادات الباطنة دي والنظرية التانية في الموضوع بصراحة يعني أشيك في رأيي وهي إننا بنفشل في إننا نسأل الأسئلة الصحيحة لما بتقابلنا معلومات بتؤكد أو بتنفي معتقداتنا فاكرين لما كنا بنقول في الموسم الأول إن سؤال ليه ده من أكتر الأسئلة اللي ساعدتنا إننا ننهض كبشرية ليه بقى أنت يا مستمعي مش بتسأل ليه؟ ليه أنت ما عندكش استعداد تسأل سؤال صعب لو ده هيساعدك إنك تتوصل لحقيقة معتقداتك؟ الحقيقة إن بالرغم من أهمية سبب ال confirmation bias إلا إن اختبار واتسون واحد من العديد من الاختبارات المثيرة للاهتمام اللي درست الموضوع ده قبل ما نخش في اختبار تاني كنت حابب أشاركه معاكم خليني أقول إن منطقيا الناس اللي عندها آراء أقوى تجاه أي موضوع على الأغلب هيظهر عليها ال confirmation bias ده أكتر عشان دارين متابعة الأبراج قوي فالموضوع شخصي بالنسبة لها أمل اللي ضيعت ساعات عشان تلاقي ريجيم أونلاين الموضوع بالنسبة لها شخصي وحش قوي إن شكلك قدام الناس يبقى وحش بس تخيل بقى إن شكلك قدام نفسك يبقى وحش والحقيقة إن كل ما رأيك بقى أقوى في أي موضوع كل ما احتمالية إنك تقع في ال confirmation bias بتعلى في 1979 صديقي الباحث تشارلز لورد وشلته الدحيحة عملوا اختبار يدرس الموضوع ده بكل بساطة جابوا 48 طالب جامعي وسألوهم لو هم مع عقوبة الإعدام أو ضدها ماشي؟ بعدها وروا كل واحد فيهم اختبارين اختبار بيدعم الإعدام واختبار بيثبت إن الإعدام ملوش نفع وزي ما أنت أكيد متوقع يا مستمعي اللي كان مشترك في الاختبار ومع عقوبة الإعدام كان بيشوف الاختبار اللي بيدعم الإعدام منطقي أكتر وأقوى واللي كان جاي وهو معتقد إن عقوبة الإعدام غلط كان بيدعم الاختبار التاني اللي بيؤكد اللي هو مؤمن بيه أصلا آخ آخ منك يا مستمعي آخ منك وانت راكن التلاتة رطل من الجبروت اللي في جمجمتك وماشي في الدنيا دي مش أعمى بس بتعمي نفسك عارف لو انت يا مستمعي حد هو اللي عميك كنت جبت لك حقك بس المتهم الاول في حلقه النهارده مش انا مش المايك مش الراجل بتاع الدليفري اللي اتاخر مع شاورمتك التوميه زياده المتهم هو انت انت اللي بتعمي نفسك بمعتقداتك ما عندكش الجرأة انك تشك في نفسك وليه ده انت من اول البودكاست ده قاعد تتعلم في حاجات جديدة فما تقنعنيش انك فاهم كل حاجة وانك استحاله تبقى غلط عيب عيب انك ما تشكش في نفسك وهو ده الحل دايما دايما خليك شاكك في نفسك وفي معتقداتك دايما قبل ما تعمل الحاجه خد لحظه واسال نفسك انت بتعمل الحاجه دي ليه او بتقول الحاجه ليه احتمال تلاقي ان يومك عباره عن اكل وشرب ونوم وشويه confirmation bias حلوين الشك مش المفروض يخوفك يا مستمعي بس سلاح عشان بعد عمر إن شاء الله طويل ما تبصش لورا وتندم إنك عمرك ما واجهت معتقداتك بنفسك بس وتصبح على نور هذه الحلقة المثيرة للشكوك من إعداد وتقديم الشكاك الأكبر الشكاك الأكبر المقدم أكتر واحد بيشك في نفسه لحد اللحظة دي مش عارف هو موجود في أنهي بعد من أبعاد هذا الكون المهول بحث وتدقيق حقائق الحلقة دي اللي أنا شاكك منها يعني شوية بصراحة هي من تمارا جبوري تصميم صوتي محمد خريزات وبول ألوف وتصميم الجرافيكس أحمد منصور أنا شاكك في الشخص اللي جاي ده شوية بس يعني إشراف تحريري من هبة عفيفي بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة Kerning Cultures الحاجة الوحيدة اللي مش المفروض تشكوا منها بعد الحلقة دي هي إن إن شاء الله في حلقة الأسبوع اللي جاي يوم الثلاث في نفس الوقت
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F 150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F 150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F 150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.